السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمع ساعة لقلبك أيها الكرام الأحباب في هذه الليلة نواصل هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة التي بدأتها معكم والتي عنونت لها بهذا العنوان سنة أولى إسلام نحاول أن نتربى كما تربى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل كما ربى القرآن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من خلال هذه الأوامر القرآنية من خلال هذه الفرائض القرآنية التي فرضت في البداية على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم على الصحابة في السنة الأولى للإسلام في السنة الأولى للإسلام ليتخرج بعد هذه الأوامر الرجال يتخرج الأبطال ليتخرج الأفذاذ في جامعة محمد عليه الصلاة والسلام الذين استطاعوا بعد ذلك أن يفتحوا الدنيا بالأخلاق وبالآداب وبالهمة العالية قبل أن يفتحوها بالسلاح نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أن نربي أنفسنا كما تربى هؤلاء وأن يلحقنا بهم في أعلى الجنات إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير أيها الكرام الأحباب التقيت بكم مع الأمر الأول في قول الله جل وعلا قم الليل إلا قليلا ثم مع الأمر الثاني في قول الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا ولا زلنا وهذا هو اللقاء الثالث مع الأمر الثالث ثلاث لقاءات في أمر واحد قول الله جل وعلا واذكر اسم ربك ولأن الذكر مهم جدا مضى بنا مضى بنا لقاءين أو مضى بنا لقاءين ماضيين حول الكلام عن ذكر الله جل وعلا واذكر اسم ربك ثم اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا حول فوائد الذكر ثمرات الذكر لماذا ما هي الدفعة التي تجعلك تذكر الله جل وعلا وقد اختصرت ذلك من بين مئة فائدة وأكثر لفوائد ذكر الله جل وعلا في حوالي 10-15 فائدة أسأل الله تعالى أن يعين وإياكم على ذلك والليلة بإذن الله جل وعلا أجتهد أن أتمم الكلام عن ذكر الله جل وعلا من خلال موضوع مهم جدا لمن سيذكر الله جل وعلا عنوانت له بعنوان كيف نذكر الله كيف نذكر الله وأنا أقول لكم في بداية هذا اللقاء أيها الكرام الأحباب إن من أراد أن يتربى إن من أراد أن يتربى بل من أراد أن يحيا من أراد أن يحيا فليذكر ربه جل وعلا دوما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى البخاري من حديث أنس مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت اللي عاوز يبقى حي اللي عاوز يبقى حي يذكر الله جل وعلا اللي عاوز يخرج من الموات موات القلب الحقيقي إلى حياة حقيقية للقلب يعطي ساعة لقلبه يعطي ساعة لقلبه يفرغها مع ربه جل وعلا ذكرا لله جل وعلا وأنا أقسم بالله غير حانث أن أنك حين تفرغ لنفسك ساعة لذكر الله جل وعلا بعيدا عن المشاغل بعيدا عن الزوجات والأولاد بعيدا عن النظر للحرام أو للحلال بعيدا عن الدنيا بعيدا عن كل أحد لتنشغل بالواحد الأحد ستجد في قلبك فارقا كبيرا ستحس بإحساس لم تحسه قبل ذلك إنك توظف لنفسك ساعة تذكر الله جل وعلا ساعة متصلة تشغل قلبك وذكرك وعينك ب- بربك جل وعلا بذكر ربك جل وعلا ستكون هذه الساعة دفعة لك إلى الوصول إلى الجنة إلى الثبات على الطريق وإن كثرت فيه الفتن وزادت فيه البلايا وعظمت فيه الملمات فذكرك لرب الأرض والسماوات سائق وحاد إلى الله جل وعلا ومعين على كل ذلك أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين والله كثيرا والذاكرات مش بقول اللي عاوز بس مش بقول اللي عاوز يتربى أو يعيش لا لا اللي عاوز يحيا اللي عاوز يبقى إنسان حي كما قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هي دي حياتك هو ده نورك ذكرك لله جل وعلا شاب من الشباب أحد إخواننا الشباب الطيبين بيعمل في أحد المطارات من ال... في في المدن السياحية في مصر هنا بيعمل في مدن... وجدناه وإحنا في المطار يعني زينته لحية وضاءة وجه منير وهو مستقيم على طاعة الله جل وعلا ملتزم بدين الله جل وعلا جلس معانا أو قعد يكلمنا يقول لنا السبب في الكلام ده إيه لماذا التزم لماذا استقام مع أن ال- البيئة كلها آه، ال- التي يعيش فيها ما- يعني منتشرة فيها الفساد مشهور فيها التبرج ومع ذلك من الله جل وعلا عليه بالثبات والالتزام والاستقامة والصلاح أتدرون لماذا؟ بقول في يوم من الأيام جاءتني امرأة سائحة وأنا كنت أبيع في هذا المطار آه، شرائط شرائط بقى ديسكو شوا- شرائط أغاني مصرية على أغاني أجنبية على أغاني عربية يعني هو وظيفته أنه ينشر الفساد ينشر الأغاني والموسيقى وهذا الفساد وسط الناس بقول وظيفتي كده فجاءتني امرأة سائحة في يوم من الأيام آه، قالت لي أنا عاوزة موسيقى هادئة عشان أنا متنرفزة عاوزة آه، أريح أعصابي عاوز أهدى شوية هات لي موسيقى هادئة فبيقول حطيت لها شريط في ضرب شديد موسيقى علقت لا لا مش ده مش ده يعني م- مش عاوز ده فحط لها شريط تاني بقى لا لا ده عاليه برضه مش عاوز ده تالت ر- بقول لها قعدت تحط عيد الشرايط بقول لي وانا بغير ما بين الشريط ايدي جت غلط كده على على ال- الراديو اشتغل الراديو اشتغلت اذاعه القران الكريم سمعت صوت لأحد القراء المصريين الهادئين لما تسمع آيات كده حلوة رقيقة من الشيخ المنشاوي ولا آيات بالتحقيق كده للشيخ عبد الباسط ولا ال ال ال ال الصوت ال- الرخيم النقي العذب للشيخ الحصري أو الإحكام للشيخ مصطفى إسماعيل أو ال- القوة للشيخ البنا أو أو أو بتقول سمع سمع آيتين ثلاثة كده وإحنا وأنا بقلب بس في الشرايط قلت له لا أنا عاوز الموسيقى دي هي دي الموسيقى اللي أنا عاوزها هي دي الموسيقى الهادية اللي هتريح أعصابي أنا عاوزة دي الشاب وقف مع نفسه وهي لا تفهم لا تفهم العربية بس سمعت صوت القرآن قالت له ده ده اللي بيهدي الأعصاب الموسيقى الهادية دي اللي بتهدي الأعصاب أنا عاوزة دي قال لها بس دي مش موسيقى قالت له برضه أنا عاوزة دي هات لي الشريط ده قال لها مش شريط قالت له هات لي زي دون قال لها ده ده القرآن ده القرآن اللي أنا بعدت عنه بقى لي زمان ده القرآن ان انا بش اللي انا بشغل الناس عنه بقالي زمان ده القرآن اللي انا مش حاسه مع اني مسلم بالبطاقة بقالي زمان ده القرآن اللي انا غافل عنه ده ذكر الله جل وعلا ده الذكر الحقيقي كما قال الله جل وعلا صاد والقرآن ذي الذكر هو ده الذكر الحقيقي هو ده فعلا طمأنة القلوب الحقيقية ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب الذي الذي غفلت عنه سنوات طويلة تقول أعطيتها أعطيتها عنوانا لأحد المكتبات أو الأماكن تأخذ فيها شريط قرآن لأني للأسف ما عنديش شريط قرآن وكانت هذه صفعة على وجهي وضربة على رأسي الغافل لأستشعر نعمة القرآن التي غفلت عنها فرجعت إلى الله جل وعلا أقرأ القرآن لأستشعر آياته من جديد أول مرة أحس أن أنا بقرأ قرآن أول مرة أستشعر أن ده كلام الملك كلام الملك الذي هو ملك الكلام لأستشعر فعلا أن ذكر الله جل وعلا هو راحة الفؤاد هو انشراح الصدر هو طمأنينة القلب هو حياة المرء نسأل الله تعالى أن يبصرنا إياكم بالحق الدكتور أمير صالح دكتور أمير صالح معروف عندكم في قناة الرحمة له برنامج كل يوم سبت وأنا أجتهد أن أتابعه سمعت منه منذ حوالي شهر أو أكثر إن هو بنفسه الدكتور أمير صالح جزاه الله خيرا عمل بحث جمع فيه 30 مريض بالضغط 30 مريض عندهم مرض ضغط وأصيب بالمرض حديثا بيقولوا قسمت ال 30 مريض إلى ثلاث أقسام 10 واخدين علاج الضغط ومستمرين عليه فالضغط منضبط وعشرة تانيين بياخدوا علاج بسيط جدا للضغط بس معاه نص ساعة تدريب يوميا نص ساعة مشي يوميا نص ساعة استرخاء يوميا نص ساعة راحة يوميا فالضغط مظبوط معاهم بقول أما العشرة الباقون فطلبت منهم أنهم يقعدوا كل يوم ساعة أو أقل أو أكثر يبعدوا أنفسهم فيها عن كل الملهيات والمشكلات بس يذكروا في تلك الساعة رب الأرض والسماوات هي دي بقى ساعة لقلبك عشان كده بقول لك الم... ال- البرنامج بتاعنا ساعة لقلبك قعد كده مع نفسه سابهم فترة في خلال ال- شهر تقريبا أو بقول وجدت أن الذين يجلسون ساعة يوميا عشان ياخدوا الدواء اللي هو ذكر الله بس قد نزل ارتفاع الضغط بصورة ملحوظة بصورة واضحة بدون أن يحتاجوا إلى كبير علاج بدون أن يحتاجوا إلى تغيير كل يوم علاج ضغط وده بيجيب كحة وده بيجيب فخلصنا بما أخبرنا به ربنا خلي بالك دي ده بحث واحنا كمؤمنين لا نحتاجه إنما يزيدنا إيمانا على إيمانه الأصلي زاد إيماننا في قول ربنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب دي بس يعني قصتين أو شحنتين في البداية عشان أشجعك فيها على ذكر الله جل وعلا أما كيف نذكر الله فقد أعددت لك عدة نقاط النقطة الأولى لابد أن نذكر الله كثيرا لابد أن نذكر الله كثيرا وقد أكدت ذلك في المرتين السابقتين أن الفرق بين المؤمن والمنافق لا أقول في ذكر الله يعني مؤمن بيذكر ومنافق لا يذكر لا لا لا أقول أن الفرق بين المؤمن والمنافق أن المنافق يذكر الله لكنه يذكر الله قليلا وأما المؤمن فإنه يذكر الله كثيرا هو ده الفرق مش في ذكر الله بس لا في ذكر الله كثيرا عشان كده أول نقطة كيف نذكر الله نذكر الله كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا من الصبح بالليل اذكر ربنا أول ما تتفرغ اذكر ربنا فرغ نفسك لتذكر الله جل وعلا اذكر الله جل وعلا اذكر, اذكر الله جل وعلا كثيرا كثيرا قال الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة ده بيصلوا منافق بس بيصلي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله لا مش كده وبس لا ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني بيذكر الله لكن قليل ده منافق أما المؤمن فلا بد أن يذكر الله جل وعلا كثيرا لذلك ببساطة يا أخي حبيبي عشان تبقى ذاكر لله كثير تعمل ايه النبي قال لعبد الله بن بسر كما روى الامام احمد والترمذي باسناد الصحاح الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن بسر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ببساطه المداومه على ذكر الله العيش مع ذكر الله انت لما تيجي تقرا كده في كتاب زي حصن المسلم كتاب عظيم جعل الله جل وعلا القبول في الارض أو أي كتاب أذكار زي كتاب الأذكار للإمام النووي تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لك ذكرا لله جل وعلا في كل موطن في كل موطن تذكر الله جل وعلا تذكر الله جل وعلا عند دخولك الخلاء عند خروجك من الخلاء عند الجماع عند الأكل والشرب عند النوم عند الاستيقاظ من النوم عند دخول المسجد عند خروج المسجد عندما تهب الريح عندما تخاف عندما تسمع الرعد عندما ترى ظالما عندما تخاف من وقوع ضر عليك عند الهم عند الكرب عند الضيق عند الحزن تذكر الله جل وعلا في كل موطن عندما تستخير الله جل وعلا تذكر الله عندما كل شوف كده الأذكار انت اقرأ انت انا مش قادر اعدلك مش مش فاضي اعدلك اقرأ كده تذكر الله جل وعلا في كل موطن لتتعلم أن حياتك كلها ذكر لله جل وعلا يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله أكبر مماتك نعم تذكر الله جل وعلا وأنت داخل قبرك وأنت بتموت بتموت وانت بتقول لا اله الا الله وهم بيحطوك في القبر بيحطوك وهم بيقولوا بسم الله وعلى مله رسول الله ذكرك لله جل وعلا في كل موطن هذا يكون ذاكرا لله جل وعلا كثيرا لذلك فإن يحيى بن زكريا أمره الله جل وعلا أن يأمر قومه كما بلغنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد والبخاري في التاريخ من حديث الحارث بن الحارث الأشعري وراه بعض أصحاب السنن وصححه الألباني وفي الحديث الطويل العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وآمركم بذكر الله كثيرا كثيرا فإن مثل الذي يذكر الله جل وعلا كثيرا كمثل رجل خرج وخرج العدو في طلبه سراعا في أثره فوجد حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه بيجري من شياطين وراء فأحرز نفسه فيه النبي بيفسر بقى المثل ده قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن العبد أحرز ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله أنت تذكر الله جل وعلا كثيرا تذكر الله جل وعلا كثيرا إزاي؟ قال الإمام ابن الصلاح من أئمة الحديث من المحدثين الكبار سئل عن القدر ده سؤال مهم بقى في الإجابة كيف نذكر الله كثيرا إزاي يعني إيه كثيرا يعني إيه يعني ساعة في اليوم يعني ساعتين في اليوم يعني نص ساعة يعني عشر ساعات إزاي قال الإمام ابن الصلاح وقد سئل عن القدر الذي يكون الذاكر كثيرا معلش يا اخوانا ربما يكون في في بعض الحاجات العلمية في هذا اللقاء بس مهمة جدا قال كيف يكون الذاكر لله كثيرا قال ابن الصلاح إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا يكون بذلك ذاكرا لله كثيرا أنا يعني قلت لك قبل كده بس مش عاوز يعني مش عاوز اخليك يعني ت... بصراحه لو قلت لك كده هتحس ان انت ولا بتذكر ربنا خالص لما تلاقي ان ابو هريره كان بيذكر ربنا 12000 مره تسبيحه في اليوم لما تلاقي واحد زي عمير بن هانئ بيذكر ربنا عشان بيقولوا له انك تذكر الله كثيرا يعني ايه كتير طب تذكر ربنا قد ايه قال اذكر الله جل وعلا كل يوم مئة ألف مره من التسبيح إلا أن تخطئ الأصابع مئة ألف مرة أنت آخر مرة ذكرت ربنا في اليوم ألف مرة إمتى أصلا مش مئة ألف لا ألف بس حصلت إمتى دي استغفرت ربنا ألف مرة إمتى سبحت ألف مرة إمتى قعدت ساعة متصلة بدون تليفون وبدون مشاغل الأولاد وبدون زوجة وبدون خروج في الشارع تذكر ربنا ألف مرة ولا ساعة إمتى عملتها دي إمتى ابن تيمية كان يسأله ابن القيم تلميذه كيف تذكر الله قال ابن تيمية إني لا أترك الذكر إلا بنية التقوي على ذكر آخر إني لا أترك الذكر إلا بنية التقوي أو إجمام النفس وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أنا أقول لك عشان تبقى تذكر ربنا كتير نصيحة مهمة جدا من أخوك الصغير أقول لك أخي الحبيب لا تترك ذكر الله جل وعلا حياء ولا رياء ما تنساش الكلمة دي لا تترك ذكر الله جل وعلا حياء ولا رياء ليه بقول الكلمتين دول لأن كتير من الناس بيفوت على نفسه أن يكون من الذاكرين الله جل وعلا كثيرا حياء من الناس حضرتك يا أخوانا معلش إحنا في عصر السرعة وعصر المشاغل أنت حضرتك شغال في الشغل فترة طويلة ليه ما تذكرش ربنا أنت مستني لو من سكان القاهرة ولا من اسكندرية ممكن ساعة لما توصل من بيتك لشغلك ولا أكتر الساعة دي ما تذكرش ربنا فيها ليه واقف مستني الميكروباص ولا الأتوبيس ولا السيارة ربع ساعة ولا تلت ساعة ما بتذكرش ربنا فيها ليه مكسوف من الناس مستحي من الناس هيقولوا مجنون يقولوا مجنون أول ما يقولوا مجنون خلاص افرح بقى وضع الوسام على صدرك الذي طالما انتظرته أن يوضع على صدرك كما وضع على صدر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا مجنون بل على كل الأنبياء كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون خلاص هيقولوا عندك مجنون بيتكلم هو ماشي كلم ربنا وانت ماشي لا تترك ذكر الله جل وعلا حياء حياء ما تتكسفش ما تتكسفش وانت ماشي في الشارع تذكر ربنا ما تتكسفش وانت قاعد في تاكسي تطلع القرآن وتقرأ قرآن ما تتكسفش وانت واقف قدام الناس في الشارع ان تسبح بصابعك ما تتكسفش لا تستحي لا تترك ذكر الله جل وعلا حياء بتضيع بتضيع كتير من ذكر الله جل وعلا حياء أو رياء أو رياء يقول لك هي- هيقولوا هيقولوا خاشع وذاكر هطلع المصحف يقولوا شيخ ما هو انت برضه لو ما طلعتوش عشان ما يقولوش برضه ده رياء إنما أقول لك لا تلتفت اذكر ربك وأنت تستحضر ربك فإن لم تكن تراه فإنه يراك كأنك مش شايف حد طلع المصحف لو قدامك ملايين كأنك مش شايف حد ولا حد شايفك وربنا بيقول ربكم أعلم بما في نفوسكم نفوسكم ربنا أعلم إيه اللي في نفسك أنت مرائي ولا مش مرائي يبقى لا تذكر الله لا تترك ذكر الله جل وعلا رياء ولا حياء لا تترك ذكر الله جل وعلا رياء ولا حياء قال الفضيل بن عياض عشان برضو كلمة الرياء دي قال الفضيل بن عياض من فتح أو لو فتح المرء على نفسه باب ملاحظة الناس والحذر من نظرهم لانسدت عليه أكثر أبواب الخير مش بقول لك أنت بتسد على نفسك أبواب كثيرة من ذكر الله جل وعلا كثيرا حياء أو رياء حياء أو رياء لا افعل العمل ولو جاءك الشيطان وقال لك إنك تذكر الله جل وعلا الآن أمام الناس رياء قل له سأذكر وأسأل الله أن يرزقني الإخلاص لا تتوقف عن العمل لأن توقفك عن العمل لأجل الناس شرك كذلك رياء كذلك وعملك العمل لأجل الناس شرك كذلك أو رياء كذلك بل اجتهد أن تحسن عملك بالصورة التي ترضي ربك وسال الله جل وعلا أن يرزقك الخلاص أن يرزقك الخلاص من هذا الإحساس لترزق الإخلاص وفي بقى قبل ما أسيب النقطة الأولى دي كيف نذكر الله نذكر الله كثيرا في عبادة حلوة سهلة للمتجوزين للمتزوجين تاخد بها ذكر الله كثيرا حديث النبي عليه الصلاة والسلام مش عاوز برضه عدد دي إلا لما تاخدها كما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما هي الصعبة دي ما تعديش يوم ما تعديش يوم أنا آخر كلمة سمعتها من آه، أخي الدكتور محمد أبو فرحة في المحاضرة اللي قبلي قال كلمة قبل ما يخلص اللقاء على طول قال يا جماعة ما تضيعوش ركعتين ولو خفاف قبل ما تناموا فعلا نصيحة حلوة جدا بس خليها مع زوجتك خليها مع زوجتك والأفضل إنك تنام وتقوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أر- أيقظ الرجل أهله إذا أيقظ الرجل أهله فصلى أو صليا ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات شوف شفت كرم ربنا بركعتين مع زوجتك في البيت تكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات مش لاقي أهلي صلي مع أمك صلي مع أخيك صلي مع أختك رجاء أن يعطيك الله جل وعلا هذا الأجر كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اثنين كيف نذكر الله نذكر الله جل وعلا في مجالس الذكر في مجالس الذكر يعني في جلسة جماعية يعني ايه يعني بتاعت الله حي وبتاعت التفقير ومجالس الذكر اللي بيحضرها الرجال والنساء والجوز على الباب والله حي وخلاص لا يعني نذكر الله في مجالس جماعية اللي بيقعدوا يفقروا يقولوا هو هو هو هو لا يعني نذكر ربنا في صورة جماعية بيقعدوا يقولوا مع بعض الله الله الله الله لا يشرع ذكر الله جل وعلا بلفظ الله المجرد لأن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والعبادة توقيفية مش بقول لك كيف نذكر الله يعني نذكر ربنا عز وجل والله يا إخوانا أو طب طب اسمعوا دي والله دي من الطرف اسمعوا دي قابلت واحد مرة كان تابع الطرق وال- والمجموعات الصوفية وال... لقيته ماسك سبحة أنا ما شفت ما شفتش طولها قبل كده متعلقة في رقبته وقربت للأرض طويلة جدا فأنا بقول له أنت بتقول إيه؟ قال لي أس شيخي أنا مريده شيخي قال لي في ذكر معين لازم أقوله النهاردة لغاية بكرة ما نمشي إلا لما أخلصه ايه قال لك ايه قال لي قول 10000 مره 10000 مره معاه سبحه 1000 يعني خلاها 10 مرات يبقى 10000 مره الشيخ قال لي اقول 10000 مره لنادي اللهم صل على رئيسة الديوان اللهم صل على رئيسة الديوان اللهم صل على رئيسة الديوان قلت له ايه ده ايه ده ايه ده قال لي انت قلت له مين رئيسة الديوان دي قال لي السيده زينب قلت له طب ايه في ايه انتوا عارفين يا اخواننا مسمينها رئيسة الديوان ليه السيده زينب رضي الله عنها السيده زينب رضي الله عنها مسمينها رئيسة الديوان ليه هم يعتقدون يعتقدون ان السيده زينب رئيسة الديوان المزعوم عندهم يعتقدون انها تجتمع مع الاقطاب الاربعه في العالم في آه، كل عام اللي هو ال- البدوي والدسوقي والقناوي ومش عارف مين الرابع تجتمع معهم كل عام لتدبر أمور الكون فاسمها رئيسة الديوان رئيسة الديوان لهؤلاء الأقطاب وهي تقودهم لتدبر أمور الكون سبحان الله سبحان ربي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين إزاي؟ إن المشركين زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتقدون أن الذي يدبر الكون هو الله ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام اسألهم ومن يدبر الأمر فسيقولون إجماع من المشركين فسيقولون الله إجماع المشركين أن الذي يدبر الأمر هو الله وهذا يقول اللهم صل على رئيسة الديوان التي تدبر أمر الكون مع هؤلاء الأقطاب هو ده دين يا أخوانا عشان كده بقول لك كيف نذكر الله نذكر الله جل وعلا يستحب أن نذكر الله جل وعلا في مجالس الذكر لكن ليس بنفس واحد ولا بكلام مع بعض غير المشروع عن النبي عليه الصلاة والسلام لا كلمة هو ولا كلمة الله بس ولا الله حي ولا التفقير ولا الكلام ده إنما نذكر الله بالطريقة التي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام عارف مجالس الذكر اللي هي إيه؟ مجالس الذكر ايه سئل عطاء بن ابي رباح عن مجالس الذكر قال مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام تحضر محاضرة للشيخ في المسجد هو ده مجلس ذكر ازاي اه مش الشيخ يقول قال الله جل وعلا حط لك عشرات الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة على النبي مع ذكر الله جل وعلا هو ده ذكر ربنا عز وجل أن تتعلم ما يرضي الله جل وعلا الكلام الذي تسمع أو المحاضرة التي تسمع فيها الذكر الحقيقي القرآن مش القرآن ده ذكر الله اللي ربنا عز وجل قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآيات تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله القرآن ده لو ذكر الله صاد والقرآن الذكر ذكرك للقرآن أو سماعك للقرآن هذا ذكر الله جل وعلا هو ده ذكر الجماعي مش في نفس واحد هذا هو الذكر الجماعي المعهود الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه واستحبه لنا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ده حتة من الجنة لما تسمع محاضرة للشيخ انت قاعد الآن في حتة من الجنة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر قاعد في جلسة كده وشيخ يحدثك يذكرك بالله جل وعلا يذكرك يذكر الله جل وعلا أمامك وأنت تذكر الله يذكرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك بتوحيد الله جل وعلا فأنت توحد الله جل وعلا هو ده مجلس الذكر حين مر النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان مر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة إذا هم جالسون في حلقة في المسجد فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما أجلسكم أنتوا قاعدين ليه قالوا يا رسول الله إنما جلسنا نذكر الله ونحمد الله على ما هدانا للإسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام آه الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا والله يا رسول الله ما جلسنا إلا لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته أنت ما تقعد كده الآن في مجلس هذا مجلس ذكري لا تسمع موعظة تسمع قال الله قال رسوله ربنا عز وجل الآن يفرح بك نعم الله يفرح بل الله جل وعلا يباهي بك الملائكة انظروا إلى عبادي جلسوا تاركين الدنيا تاركين المشاغل تاركين الأموال والأولاد والزوجات تاركين المقاهي والشوارع والنواصي تاركين الإنترنت والمباريات والمسرحيات تاركين كل شيء ليذكروني في بيتي الله جل وعلا يفرح بك ويقول للملائكة هؤلاء عبادي الذين قلتم أو قال بعضكم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ها هم الآن يسبحوني حين قلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون علمت أن منهم سيسبحوني هم الآن يسبحوني الله جل وعلا يرفعك في الملأ الأعلى يباهي بك ملائكته سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى مسلم من حديث أبي سعيد لا يقعد قوم مجلسا يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده استحضر أخي الحبيب وأنت تسمعني الآن عشان نرى نقول بقى كيف نذكر الله في مجالس الذكر استحضر وأنت تسمعني الآن أنك في مجلس الذكر مش أنا بقول لك قال الله قال رسوله بصال بخليك تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنت بتنسى صلاة على النبي ولا انت بتسمع اسم ربنا ما بتوحدش ربنا ما بتذكرش ربنا بتعمل ايه انا بقول لك اهو فاستحضر وانت تسمعني الان انك في مجلس ذكر يرضي الله جل وعلا انما اجعل لنفسك اخي الحبيب مجلس ذكر يومي انا بنصح والله كل حد انه يقعد جلسه ما بين المغرب والعشاء وقت بسيط في اي مسجد كل يوم هتلاقي محاضرات في مساجد في أي بلد هتلاقي ومصر بفضل الله زاخرة والبلاد الإسلامية بفضل الله زاخرة تستطيع أن تحصل محاضرة يوم ما قدرتش عندك قنوات إسلامية افتح واقعد بنية ذكر الله جل وعلا ادخل المسجد ولو لوحدك ولو لوحدك خد أخ معاك أخين معاك قول لهم ما تيجي نقعد جلسة كده قربة من الله ذكر لله جل وعلا كل واحد يقعد يقرأ قرآن قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد طلوع من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أتصدق بكذا وكذا ولن أج ولو, ولو أن أجلس مع أناس يذكرون الله جل وعلا من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من كذا وكذا فذكرك لله جل وعلا في هذه المجالس ذكر عظيم لا تضيع على نفسك ذكر الله جل وعلا يوميا جلسة خلي بالك لو ضاعت تبقى خسرت معلش ما اقدرش بين المغرب والعشاء إيه العيال اصل بعد العصر بتغدى مع العيال اصل بعد الفجر بروح انام مع الزوج لا يا اخي ربنا بيقول اجتهد لو ضاعت منك واحده ما تضيعش الثانيه لو ضاع منك بعد الفجر ما تضيعش اللي بعد العصر لو ضاعت اللي بعد الفجر وبعد العصر ما تضيعش اللي بعد المغرب لو ضاعت دي ودي ودي ما تضيعش ولو محاضرة تسمعها في ال في ال من القنوات الإسلامية مش طول النهار مع الأزواج ومع الزوجات ومع ومع الفلوس ومع الإخباريات ومع الفضائيات وضيعت لا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يعني ممكن ابنك يشغلك وزوجتك تشغلك عن ذكر الله تبقى عدو يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ده خسارة اللي ينشغل بزوجته عن ذكر الله وينشغل بأولاده عن ذكر الله وينشغل ب- ب- ببيته وينشغل بفلوسه عن ذكر الله يبقى دول أعداؤه إنما أموالكم وأولادكم فتنة إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الزوجة أو الأولاد اللي تشغلك عن ذكر الله اللي تبعدك عن ذكر الله اللي تروح تقول لك اشتغل شغلانة إضافية عشان تزود مستوى المعيشة تشغلك عن ذكر الله عن الجلسة اللي كنت بتقعدها كل يوم بين المغرب والعشاء لذكر الله عن الجلسة بتاعت الشروق اللي انت بتسهر طول الليل في المحل الإضافي عشان تزود مستوى المعيشة فتشغلك عن ذكرك لله جل وعلا يبقى هذا هذه عدوة وهؤلاء الأولاد اللي بتشتغل عشان ياخدوا دروس خصوصية أعداؤك لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون عشان كده يا أخي الحبيب لا تضيع هذه الجلسة جلسة يومية أسبوعية لا يومية يومية يومية لذكر الله جل وعلا في المسجد على قدر استطاعتك وإن عجزت فدونك القنوات الفضائية يبقى قلت أولا ذكر الله جل وعلا كثيرا اثنين في مجالس الذكر في مجالس الذكر لا تضيعها ثلاثة قول الله جل وعلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة في نفسك يعني خلي الذكر يطلع من جواك الأول أو قول بلسانك وخلي اللسان يطلع الذكر يخش جوه القلب يعني إيه؟ يعني لابد أن يتوافق القلب مع اللسان لابد أن يتوافق القلب مع اللسان اسمع الكلمة دي لسان يتحرك وقلب يتذوق لسان يتحرك وقلب يتذوق ذكر الله جل وعلا المطلوب منك كيف تذكر الله جل وعلا لسان يتحرك وقلب يتذوق ما ينفعش انك تتذوق بقلبك ولسانك ما يطلعش طب ايه اللي يكتب ما ينفعش تقول بلسانك وقلبك بعيد غافل لاهن ما فيش تضرع فيه ما فيش اقبال على الله جل وعلا يبقى را- راح فين لابد ان تعيش الاثنين حتى ان العلماء يس- يسال بعضهم هل نبدا بذكر القلب ثم يعقبه ذكر اللسان يعني تبدا تعيش بقلبك الاول بعدين تذكر بلسانك ام تبدا بلسانك حتى تعايش بقلبك اختلف العلماء على قولين والاقرب الي ان تبدا باللسان وتجتهد ان يوافق ما في اللسان ما في القلب كيف دي نقطه مهمه جدا كيف نذكر الله كيف نذكر الله جل وعلا بحيث يتوافق القلب باللسان نقطة مهمة جدا يبقى النقطة الثالثة بقول لك اذكر الله بالقلب واللسان كيف نذكر الله جل وعلا بحيث يتوافق القلب مع اللسان عد معايا اللي عاوز بقى يعيش الذكر واحد فرغ قلبك عن شواغل الدنيا قبل أن تذكر الله وتقلل من الأثقال والأحمال بل والمباحات ببساطة يا أخي ببساطة اللي متمتع بالدنيا لن يتمتع بذكر ربه ببساطة بقولها لك أهو الذي يتمتع بالدنيا لن يتمتع بذكر ربه الدنيا بتبعد قلبك عن الذكر تشغلك بيها حتى لو مباحة حتى لو مباحات نعم قال الله جل وعلا اسمع الآية دي أنا أنا استشعرتها هذه هذا اليوم لأول مرة قول الله جل وعلا ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا التمتع بينسيك ذكر الله جل وعلا عشان كده بقول لك إذا أردت أن يتوافق قلبك مع لسانك في ذكرك لربك جل وعلا اعمل إيه؟ تقلل من المباحات من الأثقال من الأحمال ابعد عن المتع ابعد عن الزينة ابعد عن الرخاء لتستشعر ذكر الله تحس الافتقار تحس فعلا التضرع تحس الالتجاء إلى الله جل وعلا فرغ نفسك من الشواغل اثنين وأنت تذكر الله جل وعلا استحضر عظمة من ستذكره أنا إيه وهو سبحانه وتعالى أنا إيه أنا إيه بالنسبة للكون أنا إيه بالنسبة للأرض أنا إيه بالنسبة للمجموعة الشمسية الأرض واحد على مليون أنا إيه بالنسبة للمجرة أنا إيه بالنسبة لمجموعة المجرات أنا إيه بالنسبة للسماء الدنيا ولا السماء أو السبع أنا إيه بالنسبة للكرسي أنا إيه بالنسبة للعرش أنا إيه بالنسبة لمن استوى على العرش العظيم الكبير المتعال الأعلى الجبار القوي تستحضر عظمة الله سمح لك وأنت الذليل أن تذكره وهو العزيز سمح لك وأنت الضعيف أن تذكره وهو القوي أذن لك أذن لك أن تتكلم أن تقرأ كلامه القرآن الذكر أذن لك ويسر لك أن تذكر وأن تنطق بكلامه وهو كلام القوي ملك الكلام جل جلاله أذن لك أن تذكره وأنت الحقير وهو الكبير العظيم سبحانه وتعالى استحضر ده استحضر عظمة الله واستحضر مع عظمته أن القوي العظيم الكبير الودود الرحيم التواب وأنت تذكره هو هو هو معك استحضر عظمته واستحضر معيته قول مع نفسك كده قول قول كده أنا هذكر ربنا من ربنا أنا هذكر الله من الله من هو الله استحضر كده وبعدين استحضر أنه الكبير العظيم اللي أنت جاوبت على السؤال ده من هو الله استحضر أنه ده هو الله معك معك أنت عشان تعيش تستحضر ذكر الله جل وعلا يبقى استحضار عظمة من ستذكره ومعية الله جل وعلا وحجمك أو قدرك بالنسبة مش مقارنة مش مقارنة ده أنا بقول قدرك وهقول لك بعدها فما ظنكم برب, برب العالمين ثلاثة عشان تعيش القلب من اللسان استحضر القيامة استحضر القيامة إنك هتجد غب ذلك وأثر ذلك في القيامة افتقر يوم القيامة تخف عليك الدنيا تشكر ربنا وانت عايش تفكر في الأجر دي مهمة جدا تفكر في الأجر اللي بيفوت سبحان الله بحمده كل يوم 100 مرة نسى ان دي كفارة للذنوب حتى لو كانت مثل زبد البحر سبحان الله بحمده 100 مرة في دقيقة ونص لو ذنوبك مثل زبد البحر تروح مش حاسبها يا رب هعيشها يا رب هتدبرها يا رب هتذوقها يا رب تستحضر هذا يبقى أن تتفكر في الأجر برضو كذلك من النقاط العملية عشان يتوافق القلب باللسان عشان تشكر ربنا بفهم تفهم الكلمات بخشوع لا سيما دي مهمة جدا عشان يتوافق القلب باللسان لا سيما في الخلوات في الخلوات لوحدك كده مع ربنا عشان لما تنزل دمعة وانت بتذكر ربنا لا زوجة شافتها ولا عيل شافها ولا صاحب شافها ولا أم اطلعت عليها ولا حد شافها ساعتها سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في الصحيحين حديث أبي هريرة ومنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه تذكر ربنا لوحدك يا الله والله لذة والله سعادة تقعد لوحدك كده تشكر ربنا بس في الخلوات مما يعينك كذلك على التوافق ما بين ذكر القلب واللسان هدوء المكان قاعد مكان هادي والبعد عن الشواغل كذلك مما يعينك على ذكر الله جل وعلا ويجمع القلب واللسان اجمع ما بين العبادتين مهمة جدا دي اجمع ما بين العبادتين عبادة الذكر مع عبادة التفكر العبادتين دول يتوافق القلب باللسان اجمع ما بين عبادة الذكر وعبادة التفكر والله جل وعلا جمع هاتين العبادتين في موضع واحد في القرآن بل في مواضع في القرآن كما قال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يبقى ده التفكر في السماوات والأرض وانت بتذكر ربنا يحسس قلبك بمعنى الذكر يتوافق القلب واللسان مع ذكر الله جل وعلا إنك إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار الكلام ده تستحضره أنا يعني هقول لك أنا ببساطة أخرج أخرج كده في رحلة على الكورنيش امشي كده على الكورنيش بس نصيحة روح على الكورنيش في الوقت اللي, اللي مفيش فيه couples الوقت النظيف الشوارع حلوة قوي الكورنيش حلوة قوي النيل جميل قوي الأشجار حلوة قوي الحدائق حلوة قوي بس لو خلت من الفساق والفاسقين والفاسقات اه والله حلو قوي في بعض اخواننا كان بيعملها في عندنا في ال- في المنصورة حديقة بسيطة قوي دخولها بنص جنيه اسمها حديقة شجرة الضر كانت أيام ربع جنيه كان أخ فاضل يروح قبل الجامعة قبل الجامعة أول محاضرة الساعة 8 ونص يروح الساعة 8 الصبح ولا 8 ونص هم بيفتحوا الحديقة يدخل لوحده في الحديقة يبص على النيل لوحده يبص على الأشجار يبص كل ورقة لوحده يبص على التراب لوحده كل ده بيسبب حمد ربنا وأنا كمان أسبح في شاغل تتدبر تمشي على الكورنيش كده بعد الفجر قبل ما حد يمشي تستحضر كده أو قبل الفجر أو قبل الشروق قبل ما الفساق يشغلوه تعيش تعيش كده ذكر الله جل وعلا تعيشه بقلبك است... خذ المواطن التي تستشعر فيها قرب قلبك لتذكر فيها ربك ليتوافق قلبك مع لسانك يعني إيه أنا عاوزك خروجك من البيت يبقى نوعي يعني يعني بص على ال- لما المطر ينزل اطلع بص كده كم قطرة كل دي بتسبب حمد ربنا كل دي بتذكر ربنا كل دي بتذكر ربنا لوحدك كده ال ال لما تقف قدام شجرة كده بص كم ورقة بتسبح وجوه الورقة كم خط بيسبح بص على السحاب ماشي ازاي في كم سحابة في كم آه، آه، تدبر ده عيشه انا عاوزك موقف كده تعمله مع نفسك وعلم عيالك كده لما تكون ماشي مسافر على طريق زراعي ولا حاجة وتلاقي نار مولعة انزل اقف جنبها شوية واذكر ربنا هتستشعر وقول لعيالك كده يا عا- العيال لما تعدوا على النار تعملوا ايه تذكروا الله تقولوا الله اللهم اجرنا من النار عد لوحدك كده وتلاقي النار انزل اقف حاول تقرب تقرب واذكر ربنا هنا اذكر ربنا هنا يوم القيامة قدامك النار قدامك ودي صورة صغيرة قدامك بتذكر ربنا عشان ينجيك من نار يوم القيامة استحضر ربنا قال لنا ذلك أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة هنا التذكر هنا تتذكر الله جل وعلا هنا تذكر الله جل وعلا ومتاعا للمقوين شو بقى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم شفت شوف التذكرة جت إيه فين التذكرة للقلب وشوف التسبيح جه فين هنا تقف قدام النار كده شوية وتتذكر القيامة وتتذكر النار وتتذكر انك ممكن تعذب فيها تتذكر يبقى ده قلب تسبح تعيش ده مثال حتى يتوافق القلب مع اللسان والله يا اخوانا إيه، توافق القلب بس ده عاوز محاضرة واحدة والله العظيم عاوز محاضرة واحدة لكن بسرعة كده انا عاوزك حضرتك قبل ما تيجي تاكل تفكر لتذكر باستحضار قلبك ازاي حضرتك قبل ما تيجي تاكل السلطة بص جزر برتقاني برتقالي وخس أخضر وجرجير أخضر وخيار أخضر على أبيض وطماطم حمراء ومش ع... بص على ده بص وانت بتكسر البطيخة كده في أيام الصيف يعني تكسر البطيخة بص كده كل درجات الأخضر تحتها كل درجات الأبيض تحتها كل درجات الأحمر جواها الأسود جواه اللب الأسود جواه الأبيض سبحان الله قبل ما تاكل تذكر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا كل ال- الألوان ده هي طالعة بطريقة واحدة أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم لما تمشي في رحلة نيلية روح كده روح رحلة نيلية عندنا كده آه، عبارة هتلاقيها كتير في في في بلاد فلاحين كتير وفي ريف كتير وفي مدن كتيرة عب... اركب العبارة عبارة نيلية وعدي حضرتك من آه، من آه، من الشاطئ ده للشاطئ ده من الشاطئ ده للشاطئ ده عدي ويا ريت في وقت فاضي ما يكونش في حد عدي كده وتأمل كم قطرة ماء بتسبح في النيل ده كم سمكة جوه عايشة أنا بيقولوا عشرين ألف نوع طب كل نوع فيه كم سمكة ده البخة ممكن تطلع عشرين ألف سمكة كم سمكة عايشة بتسبح بحمد ربنا هنا إيه، إيه، تدبر إيه، كم كم شجرة بتسجد كم ورقة وقعت وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين احنا شغلنا يا إخوانا بالعمارات والسيارات والدولارات والجنيهات وشغلنا بالبنايات عن التفكر في خلق وصنع رب الأرض والسماوات احنا محتاجين نبص شوية أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى هو ده الذكر بقى تيجي امتى بعد التفكر تفكر وذكر تبصرة وذكرى لكل عبد منيب هو ده الذكر اللي تعيشه بقلبك تعيش الذكر بقلبك بقلبك مع خروجه من لسانك انت فكرت فعبادة التفكر لو جمعتها مع عبادة الذكر أقول لك إيه أنت محتاج تعيش ذكر الله جل وعلا مع المواقف يعني إيه يعني لو أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة المناسب تعمل إيه تقعد شوية تشكر ربنا عشان تعيش الذكر ده مع النعمة دي النعمة تقول إيه الحمد لله والله يا إخوانا كلمة سمعتها سمعتها من الشيخ محمد يعقوب شيخنا حفظه الله تعالى بيقول أنا مر بي ابتلاء شديد وكشفه الله جل وعلا بعد الابتلاء كشف الله جل وعلا يعني من علي بالنعمة بعد ال- الابتلاء دون فقلت الحمد لله وبعدين لقيتني قاعد كده عاوز اقول عاوز اقول الحمد لله عاوز اقعد اقول شويه كتير عاوز أ- اكثر من قول الحمد لله لان حسيت فعلا بفرج ده معنى كلام الشيخ محمد يعقوب حفظه الله تعالى شيخنا آه، فبيقول حسيت اني عاوز اقول الحمد لله كتير بو- الشيخ بيقول فوجئت الشيخ بيقول فوجئت ان انا اقول بعد كل صلاه الحمد لله 33 مره يا الله ده انا ما كنتش حاسسها انا ما استشعرت ذلك من قبل ده انا محتاج اقول ذلك وانا اقول لك الا تفاجئ معي ان النبي صلى الله عليه وسلم حثك ان تحمد الله جل وعلا كل صباح 100 مره وكل مساء 100 مره مش مستحضر الكلام ده ده محتاجين نعيش يبقى في ساعة النعمة محتاج أقول الكلام ده أقولها إنك لما تذنب لما تذنب لما تبص على فتاة في الشارع لما تبص على فيلم لا يرضي الله جل وعلا لما تقول كلمة غلط لما تز... لما تتكلم كلام غلط لما تكتاب لما تنم لما تجيب سيرة فلان لما ت... تعصي لما... محتاج انك تعيش يعني ايه استغفر الله محتاج بقى بعد دي تستغفر ربنا لغاية لما تعيش بقلبك ما انت مع كل استغفر الله استغفر الله من, من السرحان اللي في الصلاة استغفر الله من النظرة الوحشة اللي شفتها النهار- نظرة ده 100 نظرة استغفر الله من دي استغفر الله من دي أس- استغفر ربنا استغفر الله من الس... من السهر استغفر الله من الس... من ال- النوم اللي عن الصلاة استغفر الله من الكلمة الغلط تعيش الذكر ويا لا سيما بقى لو نوعت لو نوع برضه عشان برضه دي نقطة مهمة جدا في استحضار أو توافق القلب مع اللسان أن تنوع في الأذكار مش أستغفر الله يعني ما في ناس كده استغفر الله بالنسبة له قاعد على القهوة والله قاعد على القهوة والجوزة في إيده والبنات قاعد يبص عليها والمصارعة قدام عينه وماسك السبحة بيح- أنت بتعمل إيه؟ لا ده أنت محتاج تخرج من الذنب وتذكر نفسك بذلك فتستغفر الله فتستغفر الله استغفر الله وتنوع بقى في الأذكار عشان يتوافق القلب مع اللسان تنوع في الأذكار يعني إيه؟ يعني أستغفر الله أستغفر الله غيره أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه غيره رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور النبي كان كل مجلس الصحابة بيعدوها له بيعدها له كما روى أبو داود من حديث ابن عمر بإسناد صحيح كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو إنك التواب الغفور مئة مرة مش في اليوم ده في المجلس إنك تقول استغفار ذنوبك تغفر حتى لو كبيرة من مبقات فرار من الزحف أن تقول أستغفر الله الذي افهمها بقى افهمها وقولها معايا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تعيشها تعيش وانت بتقول عشان ي- يكتب لك حسنة بعدد المؤمنين في ال- في الخلائق من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة كما روى الطبراني من حديث عبادة وحسنه الألباني انك تقول استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات انك تقول سيد الاستغفار سيد بعد الذنب تعيشه بقى بعد ما وقعت في الذنب وربنا لطف ع- بيك ما اوقعش العذاب عليك ما اهلككش تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ده كتير مش عارف أعده أبوء لك بنعمتك علي أنعمت علي بكتير وأبوء بذنبي النعمة عصيتك بها أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي خلاص ماليش إلا أنت النعم هتروح إلا إذا تغمدتني برحمتك وغفرت لي فتلقي حملك وهمك بساحة الغفور وتقول فاغفر لي ماليش إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تعيش الكلام ده يتوافق القلب باللسان إنك تاخد الذكر حين يوافق حالك إنك لما تلاقي ظالم ظالم يا الله قليل منين اللي عمل الكلام ده ظالم متربص بيك مدرس جامعة ي- حالف لك ليسقطك مدرس هيضربك انك تقعد تذكر ربنا وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل كتير قوي انا هقول لك موقف يمكن اول مره اشهر بيه في الفضائيات كنت مره استدعيت في امن الدوله من ضمن مئات المرات وطبعا ركنه تحت بدون محمول وبدون بطاقه تقعد تتركن تحت في الاوضه ساعه اتنين تلاته طبعا في خلال ساعه بتعمل ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل قعدت اذكر ربنا بهذا الذكر بالذات طويلة قوي حسبنا الله ونعم الوكيل لغاية لما عشت يعني ايه حسبنا يعني كفاية ربنا ونعم الوكيل يعني انت اللي بتحامي عني يا رب طلعت لقيته بيتنرفز عليا آه، انت هتوقف قلت له بقول لك ايه انا امي راضيه عني والله يا اخوانا زعقت له كده بتاع امن الدوله ضابط كبير قلت له انا خارج وامي راضيه عني قال لي وانا بحبك في الله عاوز ايه روح اللي انت عاوزه والله يا اخوانا اول ما قلت له كده أهو، انا امي راضيه عني وانا انا انا انا خلاص بقى قلت يعني ما بديهاش بقى معتقل معتقل بزعق له كده بزعق له والله في مكتبه لقيته بيقول لي وانا بحبك في الله روح في الحته اللي انت عاوزها رحت خارج حسبنا الله ونعم الوكيل تستشعر انه بيدافع عنك انه بيقويك ذكر الله جل وعلا دي تعيشها بقى انك تذكر ربنا عز وجل مثلا يعني لما تطلع سلم انت بتكبر تقول الله اكبر انت بتكبر لا اوعى تكبر بقى الله اكبر تعيش بقى يعني انت كل ما تعلى الله اعلى الله اكبر وانت نازل بتبص كده نازل من مرتفع ولا حاجه بتبص انت فوق وشايف منظر حلو سبحان الله عند التكبير تكبر عند النزول تسبح ده عشان تعيش ذكر الله جل وعلا مش عاوز آه، يعني آه، للأسف لسه في عدة نقاط إن شاء الله تعالى إن قدر الله لي معكم البقاء واللقاء في الخميس القادم نعيش مع كيف نذكر الله في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى أنا ذكرت لك النهاردة إنك تذكر ربنا كثيرا إنك آه، في مجالس الذكر إنك توافق القلب باللسان بقيت معنا أربع نقاط بس خد الواجب الليلة دي ساعة كل يوم كل يوم يا في المسجد يا مع البيت يا مع زوجتك تذكر الله جل وعلا أو خاليا لتظل في ظل عرشه يوم لا ظل لا ظله تقبل الله منا منكم وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إنه لذلك والقادر عليه وإن شاء الله سأخطب الجمعة غدا في مسجد المنى في شبر الخيمة بجوار الشارع الجديد كما طلب مني إخواني أن أعلن ذلك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته